يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة أدب ربي ربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالصدق والأمانة والوفاء وأشهد أن محمدا عن- عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المجتبى والرسول المصطفى اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة والله أسأل أن يهديني وإياكم إلى أكمل الخلق وإلى أحسن الأدب إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أود أولا أن أهنئكم جميعا بعام هجري جديد أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما كله بركة وكله خير وكله رشاد وكله سداد وأن يقربنا ربنا فيه من جنته وأن يرزقنا فيه محبته وأن يرزقنا فيه محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أدين هذا العمل الإجرامي الذي قام به مجرم إسرائيل نتن إياه على إخواننا على أرض غزة هذا الهجوم الصهيوني الأثيم الغاشم على إخواننا على أرض غزة أدينه بكل قوة وتبكي قلوبنا دما للدم الذي يسيل من المسلمين على أرض الإسراء على أرض فلسطين والله أسأل أن ينتقم من هؤلاء المجرمين الطغاة البغاة وأن يلملم شتات المسلمين وأن يوحد صف المسلمين وأن لا يمتنا حتى يقر أعيننا بتحرير الأقصى الأسير إنه ولي ذلك ومولاه ثم أثمن ما فعله رئيسنا الدكتور محمد مرسي عندما سحب سفير مصر من أرض فلسطين المحتلة لا جعلها الله إسرائيل أبدا بل هي أرض فلسطين المحتلة أثمن فعل رئيسنا وأشد على يده في هذا الإجراء المحدود ولكنه له أثر في نفوس الناس وقد استحسنه كل الناس على اختلاف آرائهم وعلى اختلاف مشاربهم من أهل مصر أشد على يده وأشكره على هذا الصنيع وهو عمل افتقدناه طويلا طويلا في زمان المخلوع عليه من الله ما يستحق ثم أسأل الله عز وجل أن ينتقم من جزار سوريا الذي يريق دماء المسلمين ويفعل على أرض سوريا ما لم يفعله اليهود بأهل سوريا أسأل الله أن ينتقم منه وأن ينتقم من جاره نتنياهو وأن يرينا فيهما عجائب قدرته اللهم آمين أحبتي في الله عود حميد إلى سلسلتنا الآداب الضائعة كنت قد تكلمت قبل عن الأدب مع الله عز وجل وعن الأدب مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع القرآن وعن الأدب مع الصحابة وتكلمت عن أدب الاستئذان وتكلمت عن أدب السفر وتكلمت عن أدب الطعام في حلقتين وهذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في آداب الطعام ذكرت جملة من أدب الأكل والشرب ونستأنف المسير من أدب الطعام والشراب الأكل باليمين وعدم الأكل بالشمال إلا لعذر من آداب الإسلام في الطعام وفي الشراب الأكل باليمين وعدم الأكل بالشمال إلا لعذر لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة أنه قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كذا روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال الناس اللي بتاكل بالشمال الناس الاتيكيت اللي بيحط السكينة في ايديه اليمين والشوكة في ايديه الشمال يمسك قطعة اللحم بالشوكة في الطبق ويق- ويقطع بالسكين ثم يتناولها بالشمال يلتقط الطعام بالشوكة بالشمال هذا من فعل الشياطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال ليه يا رسول الله فإن الشيطان يأكل بالشمال اليمين تقدم لكل خير المصافحة تكون باليمين آه، صفقة البيع إذا أراد المشتري أن يصافح التاجر يكون باليمين اليمين تقدم في كل خير والشمال للاستنجاء ولكل أمر فيه أذى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال وينبغي عليك يا مسلم ألا تتكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوليش بقى الإسلام ماله مال الأكل والشرب لا يا حبيبي الإسلام له حكم في كل حركة وسكنة في الحياة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إياك أن تتكبر على أمر النبي لو أنت معذور إيدك اليمنى مشلولة إيدك اليمنى مقصورة إيدك اليمنى مجروحة كليلة عليلة أنت معذور كل عندها بالشمال ولا إثم عليك إنما يدك اليمين ما شاء الله تستطيع أن تحرك بها أحجار الهرم ثم تتكبر على أمر رسول الله وتأكل بالشمال اسمع إلى هذه الواقعة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه ورواها الإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أن رجلا أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كل بيمينك قال لا أستطيع فقال النبي لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه إيده اتشلت النبي بيأمرك تتكبر على أمره كل بيمينك لا تأكل بشمالك قال له والله ما أقدرش قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه ده النهاردة ناس مش بتتكبر يا رسول الله على أمرك في الأكل باليمين وترك الأكل بالشمال وحسب ده في ناس بتتكبر على شريعتك يا رسول الله ناس بتتكبر على أحكام الله في قرآنه وعلى أحكامك في سنتك يا رسول الله أنا أعجب من بلد الأزهر بلد الألف مئذنة بل بلد الملايين من المآذن وعندنا فيها من يقول لا واحد آه، طالع يقول لك الشريعة الإسلامية مالها بالإسلام هو الإسلام أركانه خمسة الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج ليس فيهم الشريعة الإسلامية هل سمعتم أبا جهل الذي يقول هذا الكلام وبقى من النخبة والأستاذ والدكتور وكل ما تفتح قناة يطلع لك تفتح البوتاجاز يطلع لك تفتح الغسالة يطلع لك في كم واحد كده نايمين في مدينة الإنتاج الإعلامي مقاطيع في- للقنوات الفضائية يطلع من دريم يخش على المحور يطلع من المحور يخش على ال CBC يطلع من ال CBC يخش على قناة الحياة ي- هم هم 10 15 واحد يطلعوا بصورهم اللي بتبهج وأو يتصلون من خلال التليفون أمر عصابة عصابة تعصبت على الشر وتعصبت على حرب الشريعة واتفقت فيما بينها على أن تكون حجر عثرة في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في بلد الأزهر وإنا لله وإنا إليه راجعون خلينا مع الآداب الضائعة كذا من أدب الطعام والشراب الأكل مما يلي الآكل الأكل مما يلي الآكل وقد مر بنا حديث عمر ابن سلمة قال النبي يا غلام كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل من الطبق من الجهة التي تليك النهي علته إيه؟ ما هي علة النهي؟ الجواب لأن الآكل من موضع أيادي الناس فعله فيه سوء أدب مع الناس والمسلم مؤدب ومهذب اثنين قد يتقذر بعض الآكلين من هذا الفعل كل من اللي قدامك طالما في صنف واحد على المائدة وانت بتاكل مع غيرك يبقى انا اكل مما يليني وانت تاكل مما يليك هذا ادب الاسلام ده الاتيكيت الاسلامي ان صح التعبير يا عباد الله وقد يعترض علي معترض من طلبه العلم بحديث انس الذي رواه البخاري وفيه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهب النبي إليه النبي كان يجيب دعوة الناس ما كانش يحرج حد ولا يكسف حد واحد ترزي قال له يا رسول الله عامل لك لقمة على ما أسم ونفسي تشرفني في بيتي فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ معه أنس قال أنس فقرب الرجل إلينا خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد الدباء يعني القرع قال فرأيت النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعة يعني مش بياكل مما يليه بقى اهو قد يعترض علي معترض بهذا الحديث والجواب قال الإمام ابن عبد البر لا تعارض لأن الرجل قدم للنبي أنواعا من الطعام مرق دباء قديد خبز كذا صنف على الطبلية كذا صنف على الصفرة الرجل قدم أنواعا من الطعام فلا بأس عندها أن تجول يد الآكل لتختار ما العيش الناحية دي ليس أمامي خبز تقول لي كل مما يليك طب ما فيش خبز قدامي وأنا عايز خبز يبقى مد إيديا أجيب منه لا بأس ولا مانع المرق الناحية دي ليس أمامي مرق تقول لي كل مما يليك أجيب المرق اللي بعيد عني وأشرب منه إنما لو صنف واحد يبقى كل مما يليك طبعا شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي علمه قال لك الجماعة البخلاء بيستغلوا الحديث ده أسوأ استغلال يعزمك عنده يحط قدامك حتة جبنة قريش ويحط البطة أو الديك الرومي في آخر الترابيزة تيجي تمد إيديك على الديك الرومي يقول لك كل مما يليك طب مما يليني جبنة قديمة هقعد طول الليل أكل جبنة قديمة كل مما يليك لدرجة انه بيقول ربنا يبارك في عمره ان واحد بخيل عزم واحد على ديك رومي حط الديك الرومي بعيد عنه كده في طرف المائدة وحط قدام الراجل إناء كبير مليان ملوخية وقعد يقول للراجل كل من الشريفة كل من الخضرة الشريف كل ملوخية الراجل زهق راح مد ايديه على الديك الرومي وهرسه قال له كل من الشريفة قال له كلت من الشريفة لما شبعت سيبنا أدب اللي ما فيش عنده شرف ده يا عباد الله كل مما يليك إذا كان في صنف واحد إنما لو في أصناف لا بأس أن تجول يد الآكل ليأخذ من أي صنف شاء ومن أي صنف اشتهى ثلاثة من أدب الطعام والشراب استحباب الأكل من حوالي الصفحة ومن جوانب الصف الصفحة لا من وسطها ما أكلش من وسط الطبق أكل من حوافه دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه أبو داود وأحمد واللفظ له والترمذي وحس وقال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها يبقى لما تاكل مع ناس كل من أطراف الصفحة من جوانب الطبق لا تأكل من وسطه يعني هذا يتأكد إذا كنت في جماعة ولعل الأمر يكون فيه مسامحة إذا كنت تأكل وحدك أربعة من أدب الطعام والشراب استحباب الأكل بثلاثة أصابع ولعق الأصابع بعد الطعام تقول لي يع ألحس الصوابع بعد الأكل إخي أبقى أنا قاعد كده باكل في مطعم مثلا في الشامبليزيه ولا الشامبليزيه وبعد ما آكل ألحس الصبع كده إخي ده كلام أنا قاعد باكل في الهيلتون ولا باكل في الشيراتون ومعزوم مع فلان بيك ومعالي الوزير فلان وديدي هانم وفلان باشا يعني والله دي سنة النبي أنت متقذر من أصابعك ما أنت بتاكل بيها وأنت غاسلها أصلا قبل ما تاكل طب ليه كده ليه من السنة لعق الأصابع بعد الطعام النبي قال كده فين الكلام ده بقى اسمع روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها يعني يلعق الأصابع اللي أكل بها قبل أن يمسحها ليه؟ إيه العلة في كده يعني؟ اسمع روى مسلم وأحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة يمكن بركة الطعام كله فيما علق على أصابعك على أصابعك من بقية الطعام والله العظيم أنت لا تدري في أي طعامك البركة وده أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه أنت راجل اتيكيت الأمر ده مش يعني أنت شايفه أنت حر إنما لا تنكر على من فعل لا تنكر على من فعل خمسة من أدب الطعام والشراب استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق بها وأكلها اللقمة لو وقعت مني المسلم مش مفتري المسلم ما عندوش بطر المسلم ما عندوش إسراف لقمة وقعت مني على الأرض مزايكو على الأرض رخام الأرض نظيفة على السجادة ما تشيلها نفضها يا أخي وأكلها رميها ليه الواحد بيدعى أحيانا إلى طعام في فنادق أو في صفر أو كذا بيرى العجب يعني في الحج لما دخلت عرفة في الحج في هذا العام لما دخلت عرفة وكانت معي زوجتي وكان معي بعض الناس فقالت لي زوجتي أهذه عرفة أنا أشعر أنني دخلت إلى مدينة المرح آه، خروف بيتشوي وسمك بيتشوي أو عاملين المصريين قال كوارع يعني المصريين دول غاويين فقر حتى على عرفة كوارع وبمبار وكرشة وكفتة ولح و- ومحشي إيه ده ده أنت داخل آه، تتعبد ولا داخل معلف والناس في عرفة شغلها الشاغل اديني حتة كوارع يا حاج الله يكرمك اطالي حتة من الكيشة ربنا يبارك لك ده كلام أمر عجيب والله والله الشركات آه، بتاعت خمس نجوم وسبع نجوم دي قتلت قتلت الشعور بعرفة بهذا الطرف وبهذا الإسراف ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد بقى كم من الطعام هائل يلقى في الزبالة يجي الناس في الفنادق بوفيه مفتوح الواحد من هؤلاء يضع طعام في الطبق ليومه ولغده ولأسبوعه ولشهره ولعامه كأنه بياكل آخر زاده عامل هرم هرم أكل في الطبق حاطط لك جمبري وسمك ولحمة وفراخ كل ده على بعضه على بعضه على بعضه وبعدين يعمل إيه يأكل عشره ويترمي بقيته في الزبالة والناس في عرفة الناس اللي جاية كده حج داخلي والناس اللي مزوغة والناس الغلابة نايمين في الشارع يا أخوانا اتقوا الله اتقوا الله من أدب الطعام والشراب استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق بها وأكلها روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإن سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة سادسا من أدب الطعام والشراب النهي عن القران بين التمرتين احنا قاعدين مع بعض بقى بناكل بلح بناكل تمر بناكل كده آه، فاكهة يبقى سعادتك ما تاخدش اتنين اتنين في ناس ما شاء الله ما بيمضغوش والله انا اعرف ناس تقريبا لا تمضغ تلاقي ما شاء الله ماسك طبق الكشري في ايديه كده والمعلقه ما شاء الله كده ما ما بيريحش ما بيريحش فانت لو بتاكل لوحدك كل ان شاء الله عشر بلحات في مناولة واحدة انما بتاكل مع الناس اتق الله في الناس لا تقرن بين التمرتين اذا اكلت مع الناس الا اذا استأذنت الناس لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في الطعام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه طب ليه؟ ليه النبي نهى عن كده؟ لأن هذا فيه تعدي على حق الغير هتاكل الأكل كله يا عم والناس هتقوم جعانة هذا فيه تعدي على حق الغير سابعا من أدب الطعام تصغير اللقمة وعدم الإسراع في الأكل وأنت مع الناس ده في ناس تلقاه كده بقه مليان بيمضغ لقمة ولحد ما يبلع مش مستني ما عندوش صبر رافع لقمة معلقها في الهوا كده صح ولا مش صح ياخد معلقه رز معلقه رز ياخد كبشه رز في بقه وبقه مليان كده عامل بل... عامل بالونه شغال ورافع المعلقه الثانيه فيها الرز كده مستني لما يبلع ده ادب بالله عليكم ده ادب ده منظر هل هذا من الادب من ادب الطعام والشراب تصغير اللقمه وعدم الاسراع في الاكل نرى إنسانا يمضغ لقمة ويرفع أخرى في يده ينتظر أن يبلع ما في فمه وهذا من علامات الشراهة من علامات الفجعة وهذا سوء أدب وتعدي على حق الغير لو أنت لوحدك إن شاء الله تاكل الطبق نفسه إنما مع الناس تأدب بهذه الآداب النبوية ثمانية من أدب الطعام والشراب استحبابه استحبابه أكل الطعام بعد ذهاب حرارته ما تاكلش الأكل هو بيغلي كده بيتكتك بيدخن لا هيضرك في ناس تحب تاكل الأكل بيدخن كده لا هيضرك أخرج البيهقي في سننه وقال الألباني في الإرواء حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره لما يهدى شوية مش هاكله بارد هاكله سخن بس مش بيدخن لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره وروى الدارمي وأحمد وصححه الألباني في الصحيحة عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ثردت ثردت يعني إيه؟ يعني صنعت ثريدا كانت إذا ثردت غطته حتى يذهب فواره لما يهدى ما بيدخنش سخن اه بس هدي ذهبت حرارته حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة يبقى هذا أيضا من أدب الطعام والشراب تاسعا من أدب الطعام والشراب النهي عن عيب الطعام انتوا عارفين يا أخوانا أنا ذكرت هنا في هذه القناة المباركة قبل إن واحد طلق مراته الطلقة التالتة عشان الأكل ما كانش سخن كويس يا شيخ قلت لها انت طالق ودي الطلقة التالتة والطلقتين قبل كده في دار الافتاء قالوا لي وقعوا ورجعتها مرة بعد مرة طب طلقتها ليه يا عم يقول لك بحب تحط لي الاكل وهو بيدخن فجابت لي الاكل سخن نص نص قلت لها بقى كده روحي وانت طالق هد بيته وشرد عياله وظلم مراته عشان بطنه ولو علم السنة لما فعل من أدب الطعام والشراب النهي عن عيب الطعام وعن احتقار الطعام النبي صلى الله عليه وسلم كان الأكل اللي يتحط قدامه إذا عجبه كل منه وإذا ما عجبوش تركه ولا يعيبه دخل إلى بيته في بيت ميمونة زوجته وعندها خالد ابن أختها فوجد النبي إناء فيه طعام أعندكم طعام يا ميمونة قالت عندنا قال ما هذا قالت ضب فتركه النبي فقال خالد أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه ليس من طعام قومي فتجدني أعافه ما حبوش مش من أكل أهلي أنا أذكر مرة دعاني بعض الطيبين إلى طعامهم من غير المصريين فلقيته عايز عايز يبسطني فعامل لي لحمة وحاطط لي في اللحمة برقوق ومشمش وبعض الفاكهة فأنا مش مش متعود على كده أكل يبقى فيه حادق وفيه برقوق وفيه مسكر وفيه بتاع فأنا مش عارف يعني اسكت فطبعا حاولت أن آكل قدر الإمكان وأنا من جوه بتقطع بس سكت هو عايز يكرمني وده أحسن حاجة عنده والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط أبدا ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه ليه العلة يعني قال النووي لأن الطعام خلقة خلقها الله فلا يعب اثنين عيب الطعام قد يدخل على قلب صاحب الطعام الحزن بقى أنا عزمك يا عم الشيخ ودي أحسن أكلة في بلدنا وعايز أبسطك ومكلف نفسي وتيجي تقول لي بقى أكلك وحش هتكسر قلبي فاصبر انت وتحمل يعني لما تروح البيت وتقول لزوجتك هات الغدا ناوليني كوباية شوربة ربنا يكرمك في ناس تشرب الشوربة في كوباية فانت تاخد بق من الشوربة كده تحس انك زوجتك مش عاملة شوربة زوجتك مليالك الكوباية من البحر الأحمر أو من البحر الأبيض المتوسط يعني مش حدقة جدا حاطة كيلو ملح في الكوباية اسكت قول الله أكلك عسل عسل بس لو الملح يبقى خفيف شوية يبقى أنت كده جبرتها بكلمتين ووجهت ونصحت ما أنا مش هقعد طول عمري أشرب الشوربة بالشكل ده ما تعبش الأكل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط صلى الله عليه وسلم وبعدين عشرة من أدب الطعام والشراب اجتناب كل ما يؤذي الآكلين أنا قاعد باكل مع ناس أنت يا بركة قاعد معزوم عند ناس بتاكل في وسط ناس تقعد بقى تتمخط طلع المنديل وتتمخط وإحنا بناكل حاجة تقرف أو تقعد تتنخم تعمل الحركة اللي انتوا عارفينها دي تتنخم أو تتمخط هتقرف الناس أو تعطس في وجه الطعام ها ها ها وروح مديها العطسة في الأكل ما انت قرفتنا كده يا أخي اتق الله فينا آذيتنا ما تاخد ناحية يا أخي وروح اعطس ولا تنخم ولا تمخط على كيفك هذا ليس من الأدب من أدب الطعام أن نجتنب كل ما يؤذي الآكلين يعني من ترك التمخط والتنخم والعطاس في مواجهة الطعام برضو لما تيجي تاكل وتيجي تتكلم وانت بتاكل ضم شفايفك مش بقى بقك مليان أكل وتتكلم وتفتح بقك على الآخر فشكل الأكل هو ممضوغ مش حلو يعني ده الاتيكيت الإسلامي معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
ازيك يا شيخ ازيك يا أبا عمر كيف حالك الحمد لله بخير بارك الله فيك وزادك علما ويفع بك الأمة يا رب وإياك اللهم امين يا رب امين بالله عليك يا شيخ انا لا اطلب منك الا الدعاء عايزك تدعي لي بالهدايه وبالثبات وبالمغفره ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي
أسأل الله أن يثبتنا وإياك وعندي- والمشاهدين على الحق وأن يهديني وإياك وأن يغفر لي ولك وأن يرضى عني وعنك وعن جميع المشاهدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد أهلا وسهلا كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير آمين.
وسعادة يا رب وعمل ونشاط وحب آمين.
بص يا شيخ مسعد أنا عندي كلمة في الموضوع اللي أنت بتقوله وعندي سؤالين ينفع؟
قولي سؤال من السؤالين عشان تفسحي المجال لإخوانك هاتي ماشي السؤال.
ممكن ما أقولهمش خالص خليهم في حلقة مع حد تاني بس هقول كلمة من نفس الموضوع طب قولي كلمة يلا عايزة أقول بفضل الله لن نتأدب بتلك الآداب النو- النبوية الراقية إلا إذا خالت الإيمان وحلاوة الطاعة- الطاعة قلوبنا وقتها نقول مرحبا وباشتياق وحب لكل تلك الأشياء التي يعتبرها البعض أشياء مبالغ فيها وهم أنفسهم عندما يتذوقوا حلاوة الطاعة ستتغير أفهامهم وسي وسيقبلوا إلى تلك الأشياء بسعادة وحب فاللهم أعنا ووفقنا لنصل إلى حلاوة الإيمان وجمال الطاعة وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ اخبارك الحمد لله بخير ربنا يطمنا عليك يا رب كل سنه حضرتك طيب بمناسبه العيد الهجري الكريم الله يكرمك ويبارك فيك طيب جزاكم الله خيرا الله يكرمك الله يكرمك الله يبارك فيك انا بس استاذ حضرتك كنت عايز آه، رقم تليفونك الله يكرمك يا خدوا فضيله من الشيخ الكنترول الآن ما تقفلش وخدوا بالكنترول بارك الله فيك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدول يا شيخنا أيك دول يبقى أنت من أسوان بقى انا من اسكندريه يا شيخ ربنا يبارك لك عامل ايه الحمد لله ربنا يبارك لك رجاء بس تدعي للزوجه ربنا يشفيها يا شيخ ربنا أسأل يجزيك الله خيرا أن يشفي كل مريض مسلم أسأل الله ودايما أن يشفي بالعلاج كده دولتك بالذرية، ويشفي ربنا كل مريض يبارك لك.
مسلم يا رب السلام عليكم الله يرضى عليك يا حبيبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهلا وسهلا
ازيك يا شيخ مسعد إزيك يا محمد
شكرا على التعليمات وكانت تعليمات جميلة والله العظيم أنت عندك كم سنة يا محمد
ايه عندك كم سنة خمسة خمسة امم ربنا يبارك فيك يا محمد ويجعلك من العلماء الربانيين ويجعلك يا ابني قرة عين لأبويك في آمين، الدنيا والآخرة آمين.
أكرمك الله يا محمد جزاك الله خير أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك فضيلة الشيخ أهلا وسهلا
إني أحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك ربنا يخليك يا شيخنا ربنا يحفظك وإياك.
كان عندي حضرتك آه، حاجتين كده عايز أقول لحضرتك عليهم اتفضل آه، أول حاجة يعني والله إحنا حضرتك بتتكلم عن الحاجات اللي حصلت في عرفة اللي هو ال- الثمان نجوم دي اه والله يا شيخ احنا مش عارفين واحد كان يعني صراحه لو بتتفرج عليها في التلفزيون واحد كان ده زعل على الحاجات دي ولا ده حقد على الناس دي مش فاهم وانا مش عارف والله احساسه كده لا ايه حقيقة هو هو إسراف الحقيقة وتجاوز الحد والله يا شيخ حقيقة.
انا حسيت حسيت بنفس الوقت بحقد عليهم يعني زعلت الناس مش لاقيه تاكل والله يا شيخ مش لاقيه تركب مواصلات ودول يعني صراحه حاجه يعني سبحان الله خد بالك من حاجة اتفضل يا حبيبي.
الحجاج ما لهمش دعوة هو بس كل واحد مسؤول آه، هناك بيحاول يقدم أحسن ما عنده عشان الشركات تتعامل معه إنما الحجاج ما لهمش دعوة بالظبط بس الحاجات دي بت- بتحزن الناس يا شيخ آه.
بتحزن الناس كتير جدا بره يعني نعم تاني حاجه يا شيخ انا ح- كنت ح- كلمت حضرتك يوم ال- من إيه- في الحلقه المد- اللي فاتت يعني على الشيخ ابو يحيى حضرتك ما ردتش عليه على على الموضوع ده أنا- ان هو الشيخ طلع يتكلم كلام آه، طيب أنا هقول أهو جامد فيا أنا معلش هقول.
تفتكر برجاء مع احترامي لكل إخواني من الدعاة والوعاظ والمشايخ والمنافحين عن الإسلام أنا خادم للكل وكل دول نعلهم فوق رأسي وأنا أقل الناس والله ما تواضعا يا إخواني يا مشايخي أرجوكم أرجوكم لا تخرجوا في هذه القنوات عندنا قنوات بتاعتنا ما تطلعوا قولوا اللي انتوا عايزينه عندنا قناة الناس وعندنا قناة الرحمة وعندنا قناة الخليجية وعندنا صفا وع- اطلعوا في قنواتنا يا إخواني بتطلعوا هناك أولا المذيعة نفسها أو المذيع آه، مذيعة طبعا ومتبرجة طيب حتى لو مذيع هو نفسه متفق مع اللي بيعرضوك والموضوع فيه رباطي عصابة لا بتعرف تقول حق ولا بيترك لك المجال هو بياخدك يعملك كوبري عشان يوصل الرسالة السلبية عن التيار الإسلامي على كيفه وبعدين هذا حصل مع فلان وفلان وفلان وفلان ولسه برضه بعضنا بيخرج يا اخوانا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني احنا مش ليه بالسذاجه دي انا بحزن والله فانا بقول ما تخرجش اصلا تعال في قنواتنا وقول اللي انت عايز تقوله او لو اصريت اعرف مين اللي هيطلع يتكلم وادرسه كويس جدا وقول كده شرط مفيش اتصالات بره الحلقه وفي وقت محدد ولو خ... قول كده على الهوا ولو خالفتوه همشي إنما لا في أدب حوار ولا في أي شيء السلام عليكم أبو عمر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة ورحمه الله الله وبركاته أنا اسمح لي قول يا أبو عمر اتفضل ازيك يا مش... ازيك يا شيخ؟ انا كنت معاك من شويه أهلا وسهلا انا بس عشان الناس اللي بتعارض الشريعه وب... وب... وب... ويعني هم المفروض ان هم مسلمين انا عندي طفل عنده سنتين عايزك تسمعه
طفل عنده طفل عنده سنتين سنتين لسه بينطق كده يعني بص اهو يلا يا عمر الشريعه
طيب يلا الشريعه يلا قول استنى ربنا يبارك فيك يا أبو عمر جزاكم الله عنا خيرا الشريعه ماشي يا سيدي ربنا ينبت لك نباتا حسنا ويجعله من العلماء الربانيين أنا أذكر مرة ذهبت إلى قناة عشان أسجل حلقة فلقيتهم جابوا لي مذيعة مشهورة جدا دلوقتي قوي يعني فقلت لهم جايبين لي مذيعة ليه؟ قالوا ما عشان تعمل حوار معاك وطلعت مع فلان وطلعت مع فلان قلت له انتوا ما عندكوش رجالة في القناة قال لي ايه؟ قلت له ما عندكوش رجالة اجيب لكم راجل من بره يعمل حوار معايا فانزجروا وجابوا لي مذيع فانا نفسي الداعيه يحترم نفسه يحترم نفسه السلام عليكم ورحمه الله
السلام ورحمه الله محمد اتفضل شو اخبارك شيخ مطعم الحمد لله اني احبك في الله الله يحبك ويرضى عنك في سؤال بالله يا شيخ مصعب ممكن برا الموضوع لكن حاب اتفضل اتفضل يا سيدي بالنسبة لصلاة الفجر السنة القبلية هل الواحد يصليها آه، لحاله يعني يصلي تحية المسجد آه، ثم السنة أم يجمعهم طيب يا سيدي أنت متى دخلت إلى المسجد بعد الأذان فقد حل في وأطلب- محل تحية المسجد السنة القبلية للصلاة أقول تاني يا سيدي متى دخلت المسجد في أي وقت بعد الأذان فقد حل في محل تحية المسجد السنة القبلية سواء مؤكدة أو مستحبة إلا في صلاة الجمعة فالجمعة ليس لها سنة قبلية إنما نصلي تحية مسجد حتى لو كان الإمام على المنبر والله أعلم عبد الحليم السلام عليكم السلام عليكم يا عبد الحليم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك يا عم الشيخ الحمد لله
أشهد الله أننا نحبكم في الله
الله يحبك ويرضى عليك عبد الحليم من المغرب
نعم حي الله أهل المغرب
سؤالي يا عم الشيخ تفضل حول العقيدة تفضل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم سحر كما جاء في الصحيحين وكما أكد ذلك عدد كبير من العلماء أرجوكم تفسيرا حول هذا السؤال وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر كما سحر سحرة فرعون ع- أص- أعين الناس بما فيهم موسى عليه السلام الذي رأى هو الآخر الحبال عصي وخاف وثبته الله عز وجل وعلمه أن ما فعلوه كيد ساحر وأن الساحر لا يفلح عمله أبدا ولذلك أوليس النبي يمرض يمرض أوليس النبي ينسى ينسى فهذا يجري عليه أيضا لكن سح سحره ليس له علاقة بتبليغ الرسالة الله يحفظها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما هي إلا أيام عددها أقل من عدد أصابع اليد الواحدة حتى جاءه الفرج ونزل جبريل وميكائيل وجاء بالرقية ونزلت عليه المعوذتان وانتهى الأمر والحديث صحيح وثابت وأنا أحيل أخي أنا لي سلسلة عملتها من أكثر من عشر سنين اسمها شبهات وردود كانت عندي عندنا في مسجدنا في مسجد أبي بكر الصديق 35 محاضرة موجودة على الإنترنت والحمد لله تكلمت فيها عن حديث الذبابة وتكلمت فيها عن حديث سحر النبي وتكلمت عن كل الشبهات تقريبا والحمد لله رب العالمين إنما سحر نعم سحر صلى الله عليه وسلم خالد السلام عليكم ورحمة الله أيوة السلام عليكم عليكم السلام
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ مسعد أهلا وسهلا
ازيك يا شيخ مسعد الحمد لله بخير حال بارك الله فيك يا شيخنا وفيك بارك حفظك لنا والأمة الإسلامية العربية آمين
أه لو سمحت يا عم الشيخ عندي سؤال بخصوص آداب الطعام تفضل يا سيدي
انا عندي زوجتي حضرتك آه، بت- بتاكل ب- بايدها الشمال حاولت انها تاكل بايدها اليمين حاولت معها كذا محاوله وما تاكلش بايدها اليمين خالص حتى طيب.
ربطت ايدها اليمين ورا ظهرها وحطيت ايدها اليمين فلس وحطيت برضه ما فيش فايده حضرتك تاكل بايدها الشمال على طول طيب حاضر أجاوب ماشي يا مش ماشي يا مش بارك الله فيكم وخلوا ده آخر سؤال يا إخواني طب ناخد عبد الله من الإمارات السلام عليكم يا عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا شيخ مسعد الحمد لله
شيخ مسعد انا مراتي قاعده تتفرج عليك دلوقتي حاليا على برنامجك وهي عندي مشكله بسيطه معاها مم.
هي حامل والظاهر انها دايما ما تنساش الماضي بتاعي يعني كان الحمد لله عندي ماضي سيء وربنا رحمني منه وهي دايما تدعي على نفسها يا رب الحمد ينزل يا رب الحمد ينزل فانا نفسي توجه لها دعوه حاضر ان تبطل الكلام ده وان ربنا يهديها حاضر وربنا يهديني يا رب بقول لك يا أختي يا شيخ الكريمة يا شيخ مسعد أسأل الله عز وجل أن يتم حملك على الخير وإنك إن شاء الله كده تقومي بالسلامة وأن يجعل ما في بطنك من العلماء الربانيين ويجعله لك قرة عين أو يجعلها قرة عين لك ولأبيها في الدنيا والآخرة ده أمر الأمر الثاني ما تدعيش على نفسك أبدا يا بنتي قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا لسان بيقول يا رب خدني يقدر يقدر يقول يا رب اسعدني يا رب ريحني يقدر يقول يا رب أذهب عني الغم والهم والكرب يا بنتي لا تتعجلي ب- بهذه الأمور الأمر الثاني جوزك كان ليه ماضي سيء أنا أسأل هل تاب منه أم لا تقولي تاب خلاص تاب وأناب طب هو أنت يعني الله رب العالمين الذي خلق زوجك لو كفر زوجك به لو كفر وتاب وآب وندم وانكسر وعاد إليه لقبله وغفر له ورحمه يا أختي الكريمة يعني تعوذي بالله من الشيطان الرجيم إنما ما تقعديش بقى تضيقي عليه تضيقي عليه تضيقي عليه فتعيشي أنت في كرب ويعيش هو في كرب ليه طيب ده النبي بيقول لو زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب ما يقعدش يفكرها بالذنب كل شوية ويعايرها بالذنب كل شوية ما ينفعش ما ينفعش يا أختي الكريمة هذه الأمور بتخرب البيوت فيقعد الشيطان يوسوس للمرأة وينفخ في أذن المرأة وتضيق هي على زوجها إلى أن يخرب البيت ثم تقول كما جاء في حديث المقداد فجاءني الشيطان فندمني بعد خراب ملطة اتق الله اتق الله وانت أحسن إليها وعوضها عن الآلام التي فاتت التي وقعت بها الخير واسعدها وابدأ من جديد وبقول لك يا أختي الكريمة أرجوك نقطة ومن أول السطر نقطة ومن أول السطر نكمل ربنا يرضى عنكم اللي بيقول لي مراتي ايديها ما تاكلش بايديها الشمال بقول لها برضه يا اختي الكريمه ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الاكل بالشمال اكل الشيطان ايديك اليمين سليمه كلي بيها مش قادره عودي نفسك مره في مره في مره والله ربنا هيكرم لك هيكرمك والامر هيبقى يسير نعود الى آداب الطعام والشراب 11 من أدب الطعام والشراب عدم النظر في أكل الجالسين أنا عزمك عندي مش من الأدب أقعد أبص لك أعد عليك المعالق أشوف أكلت كام رغيف أبص كده هذا ليس من الأدب ليه؟ لأنه يشعر الناس بالحرج وهذا لا يفعله أصلا إلا البخلاء دعا سليمان بن عبد الملك أعرابيا إلى طعامه فرفع الأعرابي لقمة إلى فمه فقال سليمان حسبك أو قال له انتظر قال ولم قال في لقمتك شعرة اوعى تبلعها لسه فيها شعراية فألقى الأعرابي باللقمة في القصعة وقال وأنت تنظر إلى طعامي نظرة من يرى الشعر في اللقمة والله لا أكلت معك ده من فعل البخلاء 12 من الأمور المستحبة في الأكل والشرب إطعام الزوجة بالي- باليد أو إطعام الولد أو مناولة الضيف ده كله من الأدب وانت مأجور عليه الضيف بياكل معايا ومتكتف ومحرج انا اديله بقى ورك البطه دي من ايديا ربنا يخليك لا جرب بقى الفراخ دي دي ما حصلتش ده الحاجه بتعمل الفراخ بطريقه انسى طب الموزايه دي عش... كده كده يعني يبقى في مؤانسه ولو الزوجه اكلها في بقها روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك يا سلام تأكلها في بقها كده والنبي كان صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم عليها القطعة اللحم فينهس نهسة ويطعم عائشة أو يناولها أولا فتأكل هي أولا نعم ثم يتلمس موطن شفتيها فيها ويأكل من ورائها صلى الله عليه وسلم تقول لي الكلام ده كان زمان يا مولانا وإحنا لسه عصفورين في عش ليس معنا من يشغب من الأولاد يعني هأكلها والعيال باصين بيتفرجوا عليا وفيها إيه ايه المشكلة ان اكل مراتي في بقها كده وعيالي بيتفرجوا عليا عشان الولد يطلع يعرف يعامل مراته ازاي 13 من أدب الطعام والشراب إذا وقع الذباب في إناء أحدنا إذا أراد ده مش واجب ولا فرض إذا كان عايز يغمس الذبابة ثم يطرحها ويشرب تقول لي اخي ايه القرف ده امسك لسانك اسمع روى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء العجيب إن الغرب الألمان اكتشفوا فعلا إن الذبابة في جناحها داء وفي الآخر مضاد حيوي لهذا الداء وعشان كده لما تنزل في الطعام بتنزل من ناحية الجناح الذي فيه الداء لعلمها بهوانها وضعفها كأنها بتقول له هتموتوني علي وعلى أعدائي افرض واحد مسكين خالص خالص جاله كيلو لحمة بيجيله من العيد للعيد وعمل اللحمة كده أم الذبابة وقعت في الشوربة في, ال- في الإناء يرمي كيلو اللحمة اللي بيشوفه من السنة للسنة النبي قالوا لا اغمسها عشان الشر اللي فيها يذهب في جناح داء وفي الآخر دواء ثم طرحها وهو الراجل نفسه حلوة فأكل أفي ذلك بأس أبدا أبدا إنما أنت بقى آه، شايف نفسك راجل يعني باشا كبير أنت ابن أغلو لا زغلو زك... آه، أم... أم... والدة حضرتك الملكة نزلي أنت شايف نفسك يعني خلاص أنت مش عايز تاكل ما تاكلش أنت حر مش واجب عليك إنما لو واحد عمل كده لا تنكر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء 14 من أدب الطعام والشراب غسل اليدين والفم والمضمضة بعد الطعام وتخليل الأسنان يا سلام على أدب الإسلام وجمال الإسلام ونظافة المسلمين أغسل إيدي قبل الأكل وبعد الأكل أغسل فمي بعد الأكل واتمضمض وأخلل أسناني لما رواه الشيخان عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء مكان اسمه كده دعا بطعام فما أتي إلا بسويق كام رغيف عيش فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا أو السويق أحيانا بيعمل بطريقة يعني يبقى كده آه، بطريقة يعني سائلة قال فتمضمض تمضمض بعد الطعام وتمضمضنا هذا من أدب الطعام لأن عدم غسل الفم بعد الطعام يصيب الفم بالبخر بالرائحة الغير طيبة نعم 15 من أدب الطعام والشراب السواك والنبي قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء والنبي كان إذا أراد أن يدخل إلى بيته يستاك أولا ثم يستأذن إذا قام من نومه قبل أن يقول أذكار الاستيقاظ من النوم يستاك أولا يعني السواك ده قضية كبيرة النبي قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب تقول لي يعني مش هجيب السواك أنا مش هستخدمه هستخدم معجون أسنان ينفع ينفع ونص مفيش مشكلة ما في مانع النهاردة تقول لي مكان السواك بقى فيه المعجون انت حابب المعجون على البركة والنهاردة في معجون معمول من السواك الأمر واسع يا أخوانا 16 من أدب الطعام والشراب الوضوء من لحم الإبل إذا كلت لحم جمل يا بركة لازم ولا بد وحتما تتوضى أكل لحم الإبل يلزمه وضوء واجب تقول لي يا عمي الكلام ده جايبينه منين ده ايه ده شفت انا واحد استاذ دكتور في مقارنة الاديان طلع في التلفزيون يقول لك ده الكلام ده انتوا مش فاهمين انتوا الحكاية ان النبي كان قاعد ومعاه مجموعة من الصحابة وكانوا واكلين لحمة جملي فواحد ضرط ضرط اخرج ريحا بصوت فالنبي عشان ما يكسفهوش قال من اكل لحم جزور فليتوضأ جبته منين ده يا بركة يا عكاك كتاب الكلام ده في أي كتاب دي قصة مشهورة كذب على النبي كذب وتطلع معاك دكتوراه ما اعرفش خدتها ازاي وتكذب على النبي او جاهل ما تعرفش اسكت الكلام ده غير صحيح والا اتحداك في اي كتاب الكلام ده امال النص ايه اسمع روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل رواه مسلم كذا جاء في الحديث الصحيح أنا توضأ من لحم الغنم يا رسول الله قال إن شئتم قالوا أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم أنا توضأ من لحم الغنم إن شئتم أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم نعم إنما القصة المشهورة دي قصة مزوقة مزيفة من اختراع المفاليس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب آخر أدب من آداب الطعام والشراب إيه؟ حمد الله عز وجل الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة أو الحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه إن الله عز وجل ليرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها هذه جملة من آداب الطعام والشراب خدناها في ثلاث حلقات يعني قعدنا ثلاث ساعات نتكلم عن هذا الأدب أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى أكمل الأدب وأن يرزقنا حسن الخلق وأن يصلح زوجاتنا وأن يصلح أولادنا وأن يملأ بيوتنا بالود والرحمة والسكينة وأن يذهب عنا الشقاق والخلاف وسوء الأخلاق إنه ولي ذلك ومولاه وأسأل الله أن يوفق رئيسنا وأن يقيض له البطانة الصالحة الناصحة وأن يحكم فينا شريعته اللهم حكم فينا شريعتك اللهم حكم فينا شريعتك اللهم أذن لقرآنك أن يحكم ائذن لسنة نبيك أن تسود اللهم انتقم من جبار سوريا المجرم بشار الأسد وانتقم من مجرم فلسطين المحتلة النتن يهو واجعل هذه الدماء التي سالت مع الشهداء برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين آمين بحبكم في الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأنتظركم في لقاء الأحد في العاشرة والنصف مساء وبارك الله فيكم ولكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عز إيماني نصر